وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال ابن القيم رحمه الله المعاصي سد في باب الكسب وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه المعاصي سد في باب الكسب يعني من أسباب عدم الإجابة إن الإنسان يصر على الذنوب والمعاصي في فرق بين ان الانسان يكون بيعمل ذنب وبيتوب منه ده حال كل الناس كل بني ادم خطاء يعني كلنا اصحاب ذنوب ولكن في فرق بين الانسان اللي بيعمل معصيه وبعدين بيتوب اللي ربنا سبحانه وتعالى قال ثم يتوبون من قريب اما يتوب بعد الذنب مباشره او يتوب قبل الموت لكن انسان بيبادر بالتوبه والرجوع الى الله سبحانه وتعالى قال تعالى والذين اذا فعلوا فاحشه أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فإنسان أول لما بيعمل معصية بيفوق إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون يعني أول لما بيقع بيقوم على طول فرق بين الإنسان ده فرق بين الإنسان اللي مصر على المعصية هو مش عايز يتوب هو عارف إن هو بيعمل حاجة حرام ومصر عليها يعني ذنب معين في السر واحد مثلا بيظلم واحد بيقع في الفاحشة واحد بينظر إلى الحرام واحد بيغتاب واحد ما بيصليش ففي ذنب معين هو مصر عليه واحدة كل المجالس بتاعتها غيبة ونميمة واحد لسانه شغال في الشتايم وفي سب الدين فالذنب ده اللي الإنسان مصر عليه أحيانا ممكن يكون سبب في منع إجابة الدعاء وده كتير من الناس ما بينتبهش للامر ده يقول لك انا بدعي وربنا ما بيستجيبش الدعوات بتاعتي ليه فيسيء الظن بالله سبحانه وتعالى هو مش واخد باله ان في مانع من موانع الاجابه هو مصر عليه احنا بنتكلم عن الاصرار على الذنب ولذلك ربنا سبحانه وتعالى علمنا ان في عقوبات بتنزل على المعصيه قال تعالى واسالهم يعني عن قصه في سوره الاعراف عن قصه اصحاب السبت قال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم قال كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون بسبب الفسق بسبب الإصرار على الذنوب والمعاصي وتعدي حدود ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى ابتلى الناس دي فكان أكل الحلال صعب وأكل الحرام سهل يعني لما تيجي تدعي وتلاقي الامور صعبه افهم ان في مشكله راجع نفسك زي ما كان ابن الجوزي بيقول ان ممكن يكون سبب عدم الاجابه افه في الانسان فقبل ما انا اقول انا دعيت وربنا ما استجابش راجع نفسك راجع السيئات اللي انت مصر عليها راجع الذنوب اللي في السر راجع المعاصي القلبيه الكبر والحقد والغل والحسد احيانا الانسان يحرم الخير بسبب المعصيه كما روى الامام احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم وان العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ان العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه ومن اعظم ابواب الرزق ان الانسان يدعي ربنا سبحانه وتعالى وربنا يقبل وان كان الحديث يعني مختلف فيه لكن المعنى صحيح ان المعصيه سبب في عدم اجابه الدعاء طيب احنا كده اتفقنا ان من موانع الاجابه ان الانسان يصر على الذنوب والمعاصي المانع اللي بعد كده من موانع الاجابه ان الانسان يترك الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها قال ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن ففي نهاية الحديث الله سبحانه وتعالى قال في هذا الحديث لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه يعني قال إن الإنسان ده لو اجتهد في الدعاء وسأل ربنا سبحانه وتعالى بعد لما عمل الأسباب اللي في بداية الحديث الله سبحانه وتعالى يستجيب هذا الدعاء لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه طيب إيه الأسباب اللي كانت في الدعاء ربنا سبحانه وتعالى قال قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل قال قبلها إيه قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه يعني الفرائض يعني أكتر حاجة تقرب الإنسان من ربنا سبحانه وتعالى وأكتر حاجة تخليك إن أنت ربنا سبحانه وتعالى يستجيب هذه الدعوات إن أنت تعمل فرض فكتير من الناس هو مش واخد باله إن من أسباب عدم إجابة الدعاء إن أنا مقصر في الفروض فتيجي تقول له أنت بتدعي وربنا سبحانه وتعالى لا يقبل الدعاء يقول أنا بدعي كتير ومفيش إجابة طيب تقول له أنت بتصلي بتصلي الفجر يعني بتصحى في وقت الفجر بتصلي يقول لا ما بصليش طب محافظ على الصلوات الخمسة والله يعني إيه ساعات وساعات يعني ممكن بصلي وممكن ما بصليش طيب بنت مثلا تقول أنا دعيت كتير سألت ربنا دعوات كتير وربنا سبحانه وتعالى ما استجابش دعواتي وأنا زعلانة وغضبان إن أنا بدعي ربنا سبحانه وتعالى وربنا لا يقبل مني وفقدت الأمل في الدعاء طيب تيجي تسأل بنت بتصلي لا ما بتصليش طيب أخبار العلاقة اللي هي الواجبة بر الوالدين فتلاقي إن في مشاكل بينه وبين أهله وفي قطع رحم في واجبات هو مفرط فيها تسألها طيب أخبار الحجاب إيه أخبار حجابك إيه فتلاقي إن هي مش محجبة أو مقصرة في الحجاب فرض ربنا سبحانه وتعالى فهو مقصر في الفرض الواجب وبعدين بيقول إيه أنا بدعي وربنا سبحانه وتعالى لا يستجيب الدعاء فيا شباب مش معنى الكلام ان الشخص اللي ما بيصليش او الشخص اللي, اللي هو عاقل ابي وامي او البنت الغير محجبه المفرطه في امر ربنا سبحانه وتعالى مش معنى الكلام ان ان هو دعائه لا يستجاب مطلقا ده مش معنى الكلام لكن معنى الكلام ان من اسباب عدم اجابه الدعاء ترك الفرض وده من اعظم الاسباب يعني هل يتصور يعني حتى لو انت مثلا في في شركة وفي موظف بيشتغل ومجتهد وبيعمل اللي عليه وبيشوف شغله صح ولما بيطلب منه حاجة بينفذها وبيحسن في العمل وبيقابل الناس مقابلة كويسة وفي واحد تاني هو جاي متضايق بيعملش اللي عليه وقرفان ويقول لك انا بشتغل على قد فلوسهم و... و... وبيقابل الناس مقابلة سيئة ودايما مش راضي ومتسخط لما لما الشخص الاول يجي يسأل سؤال يطلب من المدير طلب هل لما المدير مثلا يحب يكافئ إنسان هيكافئ مين؟ هيكافئ الشخص اللي هو محسن ومجتهد ولا الشخص الثاني المقصر المسيء ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يكرم العبد الصالح قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون يعني أنت متصور أن المحسن زي المسيء قال تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث يعني أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا آيات كتير بتتكلم عن المعنى ده إن المحسن اللي بيجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى له معاملة خاصة فلما الإنسان يقصر في الفرض إحنا يا جماعة مش بنتكلم عن حاجة إن هو مثلا حاجة في الزيادة أو إماطة الأذى عن الطريق وإن كانت هي شعبة من شعب الإيمان لكن بيتكلم عن فرض ركن من أركان الدين وتعامل الإنسان مع الفروض إن هي حاجة نوع من الاختيارية ده ما ينفعش الإنسان لازم يفهم المعنى ده يعني من المعاني الإنسان يفتكرها هي الصلاة دي إيه؟ الصلاة دي فرض أيوة يعني إيه فرض؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى فرض ده عليا أوجب عليا ده طيب هو أنا ليا حرية الاختيار؟ يعني ينفع أقول والله أنا عايز أصلي ومش عايز أصلي؟ ينفع أقول والله أنا مش هلبس الحجاب غير لما أكون مقتنعة؟ معنى ان ده فرض ومعنى ان انا فاهم ان انا عبد ومعنى ان انا فاهم يعني ايه رب ويعني ايه الملك يعني ايه السيد من معاني الربوبية يعني السيد المطاع فانا بقول الحمد لله رب العالمين طيب هل انت مؤمن ان ربنا سبحانه وتعالى هو رب العالمين سبحانه وتعالى ايوه مؤمن فمن معاني الربوبية يعني السيد المطاع طب انا مؤمن ان ربنا السيد سبحانه وتعالى المطاع الرب الذي خلق والذي يرزق والذي يدبر الأمر وهل أنا معتقد فعلا أن أنا عبد عبد لله سبحانه وتعالى هل أنا مسلم زي دعاء إبراهيم عليه السلام ربنا وجعلنا مسلمين لك على الحقيقة إن أنا أكون مستسلم لله هل أنا معتقد ده لما أنا أبقى شايف ده هتبقى نظرتي للفرد مختلفة تبقى نظرتي للحجاب مفيش حاجة اسمها إن أنا هصلي لما أقتنع هصلي لما أكون آه، ليا مزاج آه، هتحجب لما أكون مقتنعة آه، هعمل بر الوالدين لما والله يبقى مزاجي حلو لما هم يكلموني كويس ده فرض ربنا سبحانه وتعالى فمن أعظم أسباب عدم الإجابة إن الإنسان يضيع الفرض ومن موانع الإجابة إن الإنسان يضيع قلنا الواجبات لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم يعني واحد بي- بيضيع واجب من واجبات الله سبحانه وتعالى فربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا إن اللي بيضيع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده من أسباب عدم إجابة الدعاء طيب المانع الخامس من موانع الإجابة هو أن الإنسان يدعو بإثم أو بقطيعة رحم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يستجاب العبد ما لم يدعو بإثم واحد بيدعي بحاجة حرام أو قطيعة رحم أو بي- بيسأل قطيعة الرحم أو بيدعي على على أولاده أو على أهله وهكذا ما لم يستعجل قيل يا رسول الله ما الاستعجال قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء المانع الأخير أن يكون الدعاء إجابة الدعاء أنا مش فاهم يعني مش فاهم معاملة ربنا سبحانه وتعالى في إجابة الدعاء احنا قلنا أن من أسماء الله سبحانه وتعالى المجيب معنى المجيب أن أنت لما بتدعي ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب طيب الدعوات اللي أنا دعيتها وما شفتش فيها إجابة دي بتروح فين النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن كل دعوة بتقبل عند ربنا سبحانه وتعالى ليها حالة من ثلاث حالات قال صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث يعني أي دعوة لها طريق من الثلاث طرق اللي جايين دول قال إما أن تعجل له دعوته يعني هو سأل سؤال يا رب ارزقني كذا فربنا سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته ورحمته يقدر للإنسان الدعوة دي فتعجل له الدعوة وإما أن يدخرها له في الآخرة يعني لا يأخذ الدعوة دي في الدنيا لا تقبل الدعوة بمعنى أن ربنا سبحانه وتعالى يعجل له العطاء في الدنيا ولكن يدخر له العطاء في الآخرة فهي قبلت ربنا استجاب هذه الدعوة لكن أنا ما خدتش العطاء اللي أنا عايزه في الدنيا فربنا سبحانه وتعالى يدخر الإنسان هذا الدعاء في الآخرة قال وإما أن يصرف عنه من السوء مثله إن ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك أنت دعيت مثلا بالولد الصالح أو دعيت بالشفاء من من مرض أو سألت ربنا سبحانه وتعالى إيه، مثلا إيه، إيه، عربية مثلا أو باب رزق معين أي أمر من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة فربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك من البلاء ومن الشر بسبب الدعاء ده ما يكافئ الدعاء ده يعني واحد كان بيدعي وكان هيتعرض لبلاء مقدر في علم الله سبحانه وتعالى فيكون الدعاء ده سبب من أسباب دفع البلاء زي ما إن شاء الله بإذن الله هنفصل فيه المعنى ده ونشرح كلام ابن القيم فيه فقال وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها قالوا إذا نكثر يعني ما دام الحال كده إن أي دعوة أنا بدعيها ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب وهاخد حاجة من الثلاثة إما تعجل وإما تعجل بقى بمثلها أو أكثر منها أو أو حاجة تانية ربنا سبحانه وتعالى يرى فيها الخير أو إن هي تدخر في الآخرة واشوف الثواب بتاعها عند الله سبحانه وتعالى أو ربنا يصرف عني من الشر ومن السوء بقدر هذه الدعوة فقالوا إذا نكثر طب نكتر بقى من الدعاء فقال صلى الله عليه وسلم الله أكثر الله أكثر أي عطاؤه أكثر عند كل دعوة يعني مهما أكثر العبد من الدعاء فعطاء الله سبحانه وتعالى لا ينفد ولا ينتهي بل هو عطاء كثير غير محدود سبحانه وتعالى احنا قلنا دي موانع من موانع الإجابة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم والحمد لله رب العالمين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين